آبَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرض إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس الثاني مع اسمه تعالى الشهيد ولقد علمنا من الدرس الماضي أن الشهيد بمعنى المشاهد لكل شيء وبمعنى الشاهد على كل شيء والأصل عند ابن فارس لهذه المادة الشين والهاء والدال يدل على علم وإعلام وحضور تلك هي أصول المادة في اللغة العربية والله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة يعزب لا يتباعد عنه ولا يتنحى عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فكل شيء الله سبحانه وتعالى يشهده يشاهده وهو شاهد عليه لا يوجد أي شيء في السماوات أو في الأرض في الجن أو في الإنس أو في الملائكة أو في الوحش أو الطير أو الأنعام أو الأسماك أو في كافة مخلوقات الكون لا يوجد شيء أبدا يعزب عن الله عز وجل فهو الشهيد بهذا المعنى ورأينا عموم الشهادة هذه سواء بمعنى الشاهد أو المشاهد رأينا عمومها في آية سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بينا العمومات التي أخذت من هذه الآية حتى يكون المؤمن أن الله عز وجل لا توجد ذرة من ثانية لا يوجد لحظة زمنية مهما قلت وتضاءلت تلك اللحظة حيث يغيب فيها شيء عن الله عز وجل حاشا لله طيب هنا في إشكال يقول الآية تقول إيه وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين طب ده دي ما فيهاش إشكال طب وما كنا عن الخلق غافلين برضو ما فيهاش إشكال دي متوافقة لكن يؤمنون بالغيب من السلف من قالوا الله غيب ومنهم من قال بل غيب الغيب فهل هنا بقى الغيب هنا في تعارض مع الشهادة وهو غيب لا يوجد أي تعارض انت عارف ال- ال- ال- الغيب مصدر غاب يغيب غيبا والمصدر في اللغة العربية ممكن يستعمل على المفعول وممكن يستعمل على الفاعل على الفاعل مثلا رجل عدل يعني عادل على اسم الفاعل يعني عادل رجل صوم يعني صائم صام يصوم صوما الصوم ده المصدر والرجل ايه صائم بمعنى اسم الفاعل ويأتي المصدر أيضا أحيانا في موضع المفعول الخلق معنى المخلوقات الخلق والرزق معنى المرزوقات مرزوق يبقى ال- ال- ال- ال- ال- الغيب مصدر مصدر يأتي معنى اسم الفاعل ويأتي معنى اسم المفعول قد يأتي بهذا قد يأتي بهذا فما معنى أن الله سبحانه وتعالى غيب ونحن نؤمن بالغيب معناه أنه يغيب عنا يغيب عنا فلا نشهده بس بهذا المعنى فقط لكنه شهيد علينا وعلى كل شيء يبقى فلا يشهد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وإنما يرى عز وجل يوم القيامة ويت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يبقى الرؤية ثابتة لكن لا يحاط به أبدا ولا تدركه الأبصار حيث تدرك شأنه عز وجل وكنهه عز وجل هذا لا يكون فالله غيب اه نعم يعني لا نشهده لا نشاهده هو ده اللي موجود لكنه يشهد كل شيء ويعلم كل شيء ويرى كل شيء على كل شيء شهيد عالم الغيب والشهادة الغيب مصدر والشهادة أيضا أيضا مصدر وتأتي أيضا مش هي مصدر يبقى تأتي معنى الشهادة وتأتي مع الشاهد وتأتي معنى المشهود أيضا في اللغة فيبقى نقول يؤمنون بالغيب ما فيهاش مشكلة أن الله سبحانه وتعالى غيب وأنه شهيد وغيب يعني إيه يعني لا نشهده ولا يمكن لنا ذلك وموسى عليه السلام طلب من ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يعني بمجرد أن تجلى ربنا عز وجل للجبل وأشار النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعني تجلى المقدار الذي انكشف حيث يعني نفذ منه سبحات وجهه عز وجل إلى الجبل فكان الذي كان من شأن الجبل ساخت نتوءاته وسوي بالأرض فمن الذي يستطيع أن يرى الله عز وجل وأن يشاهد الله عز وجل هذا لا يكون إلا في الآخرة بظروف مغايرة تماما لخلقنا على غير ما نحن عليه الآن يبقى مفيش تعارض لما نقول يؤمنون بالغيب آه الله معنا يسمع ويرى حاضر دائما وهو فوق عرشه عز وجل وهو القريب وهو الظاهر وهو الباطن وهو الأول وهو الآخر أسماء الباطن القريب الشهيد الرقيب المهيمن العليم السميع البصير كل دي أسماء بينها إيه بينها تلازم بس في بقى القريب له حاجة تخصه والباطن له شيء يخصه لكن الشهيد دائما كما علمنا لا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ودي تخلي الإنسان يكون دائما على حذر إن الله يسمع ويرى وأما من خاف مقام ربه إن ربه عليه شهيد وعلى كل شيء شهيد فعندما يتصرف المؤمن يذكر هذه الحقيقة إن الله يشاهده وهو شاهد عليه سبحانه وتعالى يبقى يكون على الأقل في حالة حياء أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة الإحسان يبقى مهم جدا دعاء الله عز وجل باسمه الشهيد من هذه من هذا المعنى في كل لحظة تعلم أن الله حاضر معك لا تتنحى عن بصره وعن علمه وعن شهادته أبدا يبقى لازم ولذلك الإنسان بيبقى داخل على معصية أو يفكر في نوع من الشر عشان يمرد صفقة معينة ينيم ضميره بتاع يوم يذكر هذا الوصف لله عز وجل أنه يراه ويشاهده وشاهد عليه يرجع الذين إذا ذ... إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فرجعوا وأفاءوا وأثابوا إلى رشدهم بمجرد أن ذكروا الله ذكروا الله بالو- بالوصف ده بالصفات دي غيبش عنك الله غيب أنك لا يمكن أن تراه ولا يمكن أن تشهده الغيب بالمعنى ده إنما هو شهيد على كل شيء سبحانه وتعالى وكما رأينا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك لما يعني نسي هذا المعنى أو غفى عن هذا المعنى وطلب من ربي أن يراه وأنا أول المؤمنين بهذا الموقف الذي رآه يبقى الشهيد مفيش أي تعارض مع أنه إيه غيب سبحانه وتعالى وهو الشهيد طب ما هو الظاهر وهو الباطن لذلك العطف بين الظاهر والباطن بيأتي بالواو هو الأول والآخر والظاهر والباطن في عطف بالواو للعطف والأسماء الحسنى المتجاورة في القرآن الكريم لا تجد عطفا بين العزيز العليم العزيز الحكيم الغفور الرحيم وهكذا سميع قريب قريب مجيب مش سميع وقريب لأنها أسماء إنما هنا بالذات الواو العطف ده هام جدا لأن يبدو إيه إن في إيه تقابل يعني هو الظاهر فوق كل شيء فوق عرشه فيكون هو الباطن دون كل شيء كما يقول ابن القيم يدنو من أي شيء يريد الدنو منه تلك قدرة الله عز وجل وهذا وصفه تعالى فقال هو الظاهر والباطن فالواو معناها مع أنه فوق عرشه فوق كل شيء وليس فوقه شيء في نفس الوقت يدنو وهو فوق عرشه من أي شيء يريد الدنو منه كذلك القريب القريب ده عبارة عن ايه واسم خاص مقيد خاص بالمؤمنين بعباد الله مقيد بحال ذكرهم حال سجودهم حال ثلث الليل الأخير وهكذا كما جاءت النصوص يبقى الأسماء دي من المهم جدا أن يستصحبها المؤمن فلو أقبل على معصية ثم ذكر ربه بهذا الوصف رجع إذا ذكر الله وجلت قلوب أنا استغفر الله استغفر الله وابتدى يستحي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يبقى ما في لما يقول لك الله غيب اه طبعا الذين يؤمنون بالغيب اه لا نشهده ونؤمن به انما مش هو غيب يعني وهو غيب فعلا سبحانه وتعالى لكن غيب يعني ايه يغيب عنا بل هو الشهيد لكن بغيب عب يغيب عنا باعتبار اننا لا نشهده ولا نراه سبحانه وتعالى عز وجل وهو فوق عرشه دي اول ايه آه شيء اردنا ان احنا يعني نعلق عليه في بدايه هذا الدرس لما نيجي نتابع بقى ورود الأسماء الحسنى في كتاب الله عز وجل الأسماء الشهيد في كتاب الله عز وجل, عز وجل قرابة العشرين مرة فالمادة واسعة وأي إنسان عاوز يتعرف على الشهيد يراجع الآيات التي ورد فيها اسمه الشهيد مع شيء من التدبر ومع قراءة في التفاسير وحساره ويفتح الله عليه لكي يدعو الله بهذا الاسم يلاقي حياته تغيرت ويلاقي نفسه بقى في حالة حياء من الله سبحانه وتعالى يستحي من الله حق الحياء فلا يعصيه ولا يفعل ما يفعل الآن من المسلمين شهيد يعني أنت مثلا داخل على انتخابات والهدف هو الشريعة الهدف هو الشريعة انتخابات دي شيء اخترناه للضرورة فقط كأكل الميتة للضرورة لا نستطيع إلا هذا يجي بقى الحزب الفلاني رشح الحزب الثاني إسلامي برضه رشح شوف بقى نسيان الشهيد نسيان العليم والشهيد على وجه الخصوص لأن في معنى زائد هنقول الآن نسيان ده يخلي الإنسان إيه المفروض إن احنا بنشتغل كلنا عشان يعبد الله سبحانه وتعالى فإذا بواحد عايز هو اللي يعبد ولو نوع عبادة مدارية عايز هو اللي طاع اللي يطاع هو اللي كلامه يقوم الناس تجي له هو طب أخوك يقوم بنفس الهدف ونفس الدور وقد يكون أكفأ منك وأقدر منك لما تتحزب وتتعصب لحزبك أو لجماعتك ده مش في الإسلام اذكر أن الله على كل شيء شهيد والشهيد ده مش معنى بس الشاهد والمشاهد لا ده الشهيد ده مضمن في سياقات كثيرة في القرآن مضمن الحكم والقضاء اللي هيترتب على الشهادة دي ايه انه يشاهد وانه شاهد بيضمن توابع ذلك من إثابة هذا وعقوبة هذا احنا عرفنا خدنا الحسيب وهو سريع الحساب يعني ممكن لما تعمل كده يجي لك ال ال ال العقوبة عاجلة وسريعة لأنه سريع الحساب سبحانه وتعالى احنا داخلين أصلا ليه؟ عشان الشريعة طب أنا وأخويا واحد يريدون أن نستمسك بشيء ويحصل تناحر ونقتسم الأصوات وتبقى الكارثة المتوقعة دي كارثة بكل المقاييس كارثة المؤمن بقى لو, لو هو مؤمن وذكر الشهيد لأنه مش بس أنه شاهد ومشاهد وحاضر لا ده يذكر أن الشهيد مضمن الحكم والعقوبة مع سريع الحساب يعني ممكن تجي لك العقوبة فورية والعياذ بالله فلما تدخل على تشتيت أصوات المسلمين وبالتالي خصوم الإسلام يفوزون وتسقط أنت وهو دي بلاء شديد تعاقب عليه أشد العقوبة لو ذكرت الشهيد مش هتعمل كده بإذن الله مصلحة واحدة ولا أنت داخل بقى عايز دنيا ده أكل ميت بناكله للضرورة تتنافس على إيه يبقى الشهيد واستحضار هذا الاسم لا سيما المعنى اللي هنراه الآن ان هو مضمن في الشهيد لأن يعني الشاهد من المسلمين من الناس من البشر بيشهد بين اثنين ولا بين قومين ولا بيشهد في أي قضية بيعمل ايه مجرد شهادة رأيت كذا علمت كذا معلومة بيقول ثم انصرف خلاص هو أدى ما عليه ولله المثل الأعلى هل هذه شهادة الله عز وجل لما يقول وكفى بالله شهيدا يعني بس يبقى يعلم يعني اللي حصل ايه وخلاص لا وخصوصا نقول بيني وبينكم خصوصا لما يقول بيني وبينكم هيطلع ان الشهادة دي مضمنة ايه اللي هيترتب على كده يعني ناخد آية نستعجل بآية منها عشان نبين الآية 28 من سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا يا سلام الهدى اللي هو ايه اللي هو العلم بالحق والعمل به ده ما ده الهدى ده اجمالا كده العلم بالله وبدين الله وبأمر الله وبنهي الله والعمل بطاعة الله وعلى اجتناب معصية الله والصبر على قضاء الله هو ده الهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق يعني خذ قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله فالدين هنا بمعنى النظام نظام البلد اللي انت عايش فيه نظام العام اللي في ال- في المكان اللي انت عايش فيه اللي بيحكم البلدة اللي انت فيها دين الحق الآن احنا دين الحق ده غايب يا دوب أشياء فردية إنما فين الشريعة المهدرة فين الشارع المسلم اللي ما فيهوش واحدة عارية وكاسية وعارية فين الشارع المسلم اللي ما فيهوش خمارات فين الحياة الإسلامية اللي ما فيهاش ربا دين الحق يعني ايه خد بالك الدين اللي جه بيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين منحصر في المسجد وخلاص صلاة وصيام وزكاة وحج والعمرة والفضل عند الحج الدين كله ولا بقى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ده الكلام ده حتى قيل بداية لمن؟ لمن إسرائيل أخذ الله ميثاقهم لا يسفكون دماءهم أدي واحدة وبعدين لا يخرجون أنفسهم من ديارهم أدي الثانية والثالثة لما يجي أسير يفادونه واحد أسر منهم يدفعوا له فكاك الأسير فجم في ال- الأسرة استمسكوا بدي فيها مصالح وفيها شغل وجم في سفك الدماء سفكوا الدماء ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه يعني جم على شريعتين جزئيتين من الشريعة رفضوها نطروها أهدروها كما الآن بس احنا مش حاجتين بقى ده ده معظم ده الشريعة كلها تقريبا يا دوب أشياء كده في ال- ال- ال- ال- الميراث والحقوق الشخصية والزوجية والزواج وال- وكان المفروض بقى ايه مقررات مؤتمر السكان داخله بينا على الايه المسح الكامل لكل ما هو اسلامي ولكل ما يا دوب الاسلام في المسجد تصلي وخلاص وت- حج وتصوم وانتهينا لا لا ودين الحق دين اللي بينظم البلد كلها وينظم كل شيء بحيث يبقى حياتنا سهلة جدا يبقى الالتزام بالدين سهل جدا مش محتاج ايه انك يعني تسبح في المحيطات والامواج ال- ال- ال- العارمة لا الدين لما يبقى دين الحق ده يبقى ده معناها ايه هو ده الهدى الكامل ودين الحق اللي هو الحكم بما انزل الله في كل شيء في كل شيء أنزل الله ذلك ليقوم الناس بالقسط والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره لو عملوا كده والتزموا كده والإسلام كامل سيظهر الله هذا الدين على الدين كله على كل ما هو مسمى بدين أي تشريعات أي تعليمات حتى الإسلام هو الأعلى هو الأنجح هو الأرشد هو الأصوب هو الحق وهو النور وتلاقي العالم كله ينظر إلى المسلمين في هذه اللحظة ليظهره يبقى محتاجة قوة يبقى دي النصر أنا عندنا دايما الهدى والنصر مقترنان في اقتران بين الهدى والنصر ازاي لأن الهدى بس والعلم فقط ونعمل به على طب في قوة لأن النصر هو القدرة التامة على تنفيذ ما أمرنا به بحيث يبقى فيه إيه هدى ودين حق لازم قوة ولازم نصر عشان كده تأتي الآيات في سياقات مختلفة في كتاب الله عز وجل تبين هذا الاقتران مثلا في أول آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ها كل دي هي ت- كتب وهداية طيب والنصر فين وأنزل الفرقان الفرقان فرقان عن النصر اللي بيفرق فيه بيه, آه، به بين الحق والباطل يبقى الهدى يفرق به بين الحق والباطل بالحجة والبيان ويجي النصر بقى يفرق بين الحق والباطل بالسيف والسنان ولذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لهم بدر الذي نصر فيه الرسول وصحبه نصرهم على أعدائهم وأخزى أعداءهم وجم النفاق وابتدى الحق بقى إيه يظهر والإسلام يظهر ليظهره على الدين كله فخلي بالك اقران دايما الهدى بالنصر شوف في سورة الحديث ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والقسط ده بقى هو ده الهدى ودين الحق وبعدها ايه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هو ده النصر يبقى البأس الشديد اللي في الحديد والمعدات وأعدوا لهم مصنعتهم من قوة ده اللي يمكن للإسلام والقدرة التامة على تنفيذ الإسلام وما يأمرنا به ربنا عز وجل شوف الاق- الاقتران هنا ازاي و- و- فكذلك هنا سورة الفتح هو الذي أهو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ايه العلاقة بين شهيدا هنا وبين السياق ده اولا الآية اللي قبل دي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل- لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الآية يبقى هنا في ايه لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة الشيطان ما حاضر منظر الى يوم القيامة ووسوس للبعض ايه الموضوع في ايه كأنه شك في الرسالة وليس شك ولكن ما هذا الله هو ربنا مش وعدك يا رسول الله ح- نحج قال قلت لك العام ده ده الفاروق عمر ده ده ده عمر ده الثاني على العالمين بعد الانبياء المرسلين سيدة كل اهل الجنه ابو بكر عمر فمع ذلك المساله كانت صعبه كيف يمتنعون و و ولا يستطيعون دخول مكه وهم قادرون على الحرب لكن شوف بقى المسائل ايه وقدر الله سبحانه وتعالى وتشريعات الله ف- ف- ثم جاءت الآية هو الذي أرسل رسوله مش أنت هتتهزمه في النهاية والرسول أمره يضمحل ويتلاشى وكأن ما ب- ما لم يبعث وكأن ما عملش حاجة وكأن كل العود راحت حاشا لله الكلام ده ما حاشا لله عز وجل ذلك قال وكفى بالله شهيدا يشهد أنك لرسوله يشهد أنك لرسوله فسواء حصل المواقف دي او دي ده شك ده بيقول فيه ايه الدنيا حصل ايه الدنيا فيها ايه نقول له لا وكفى بالله شهيدا او انا على صدق رسوله ثانيا شهيدا على ايه على الوعد ده وعد الله سبحانه وتعالى انه هيظهره على الدين كله وعلى الكتب كلها وظهور بالحجة والبيان يعني يتضح ان الكتب كلها محرفة ولو لم تحرف لكانت هي مع القرآن شيء واحد في جانب الإسلام العام وليس في جانب التشريع التشريع مختلف الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وهو التوحيد الإسلام العام وشرائعهم شتى إنما الكتب إيه حرفت بس ما تخافش لأن القرآن مهيمن عليها يعني مؤتمن عليها يعني شاهد عليها هو اللي يقول لك القرآن هو اللي يقول ده حق وده باطل وكفى بالله شهيدا على هذا الوعد الله سبحانه وتعالى وعدكم بهذا والشهيد مضمن الحكم والقضاء طب ايه الحكم والقضاء اه يحكم بنصر الرسول عليه الصلاه والسلام وتأييده وعونه ونشر دينه وإظهار دينه وتوفيقه وتوفيق أصحابه وتوفيق المؤمنين كل ده دخل في الشهادة وخزي الكافرين وإهلاكهم والقضاء عليهم كل ده موجود إيه في الآية في الشهادة طب إزاي ده وكفى بالله شهيد إذا كان الله شهد بهذا الوعد هو الذي وعد به والله عز وجل شهيد على كل شيء من ناحية الشهادة ومن ناحية المشاهدة ثم من ناحية الحاجة المضمنة اللي هي الحكم والقضاء بما يترتب من نصر هذا وإخزاء هذا وإهلاك هذا وكفى بالله شهيدا شفت هنا ايه مش بس الشهادة على الرسول صلى الله عليه وسلم لو حد اتكلم في الرسالة او الظروف الصعبة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم نقول له لا وكفى بالله شهيدا مش بس كده القوة كمان على تنفيذ هذا الوعد ليظهره على الدين كله دول احنا دلوقتي والزور طب ما هو اظهر الله دينه كام سنة شوف خدنا اكثر من الف سنة كلها على الشريعة والمسلمون يحاربون وينتصرون ابتدوا ينزلوا شوية شوية وأما المسلمين ينزلوا الكفار يطلعوا المسلم ينزل أب يطلع عقوبة المسلمين ينزلوا يطلع لغاية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن نتسول رغيفنا وسلاحنا لماذا و... ويحكم بلاد المسلمين في أكثرها يحكمها الطواغيت ما طبعا انت الشريعة لما تبقى مهدرة منتظر ايه تاني شهيد ويرى شرعه على هذا النحو والناس تركوه كله مشغول بدنياه شيء طبعا يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خد شهادة ايه بالمعاني دي طيب عندك تاني وكفى بالله شهيدا في سورة النساء آه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لخبطة واضطراب مش فاهمين حاجة كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة سواء الحسنة اللي هي النعمة أو الحسنة اللي هي الطاعة باعتبار أن الطاعة نعمة من الله علينا سبحانه وتعالى أنت بتقول ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك فالطاعة دي نعمة يبقى دي من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى من جميع الأوجه وما أصابك من سيئة يعني من مصيبة أو من سبب المصيبة اللي هي المصيبة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسول لأن الكفار والمشركين قالوا إيه قالوا لما تجينا مصيبة يتشاءمون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت السبب الكلام اللي عمال تقوله ده بسبب فرقت بينا ودوختنا وعبت آلهتنا وجبت لنا البلاء وخليت الآلهة غضبة أحلى فبيتشاءموا بالنبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يشككوا في رسالته وهم يعلمون أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام هذا لقبه عندهم طب انتوا يعني مش بتكذبوه مش عايزين رسالته طيب وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يعني شهادتكم ديت لا تعنينا في شيء وإنما تنفعكم أنتم إنما الله شهد له وشاهد له بإيه مش بس إن يقول إن هو رسول وخلاص قال وأرسلناك للناس رسولا لكن الشهادة المضمنة إيه ما ترتب على ذلك من تأييده عليه الصلاة والسلام وسحق أعدائه وإجابة دعائه في أعدائه وإخزاء أعدائه وإهلاكهم ومحقهم وتمحيص المؤمنين تمحيص المؤمنين شوف تمحيص يعني هو المؤمن كفرهم تمحيص تمحيص ها محق الكافرين يقل يتلاشى يتلاشى والايمان يزداد وهكذا نزلته يطلعهم لك المؤمن نزل يطلع وهكذا العقوبات اللي احنا ايه فيها الان يبقى وكفى بالله شهيدا هم هيشككوا في رسالتك كفى ان الله هو يشهد بانك رسول ذكرنا المره الماضيه في قوله تعالى لكن الله يشهد بما تشهد يا رب بما أنزل إليك بهذا القرآن ده أكبر شهادة ليه شهادة ليه مش عرفنا من عند الله لا هو بيشهد أنه من عند الله إزاي أنزله بعلمه يعني بالعلم الذي لا يعلمه إلا الله وده بيتبين كل يوم إلى يوم القيامة لكل نبأ مستقر تلاقي فيه كل يوم معلومة تكتشف ولا أحد عرف عنها شيئا يوم أهل الحق يطلع يبحث في القرآن يلاقيها موجودة يقول لك طب القرآن ده 1400 سنة يبقى يبقى الذي يعني هو هو محمد هو الذي افتراه عليه الصلاة والسلام كيف يكون افتراه لم يكن يعرف القراءة والكتابة الأمي الذي علم المتعلمين وكان في ما- ما- ما آلة ولا تقنية ولا ما- مجاهر ولا ميكروسكوب كان في الكلام ده مفيش حاجة يبقى بيجي الكلام ده هنا ازاي يبقى أنزله بعلمه والملائكة تشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا يبقى احنا شفنا ان الشهادة هنا بتضمن الايه بتضمن ال- الحكم والقضاء ولذلك مجاهد وده إمام في التفسير والفراء وأبو عبيدة قالوا في الآية آ- آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قالوا شهد يعني حكم وقضى حكم بكذا ونفذ هذا الحكم قضاء يعني إتمام الحكم ماض في حكمك عادل في قضاؤك الحكم الذي أتممته ونفذته فهو عدل فقالوا شهد يعني إيه حكم وقضى لأن دي شهادة ربنا سبحانه وتعالى لأن الله لا يشهد مجرد إيه شهادة كده بين الناس لا ده تعالى مضمنة ما يترتب عليها مضمنة عشان كده قالوا إيه حكم وقضى لكن طبعا أساسياتها إيه أن الله يعلم وكتب ذلك إنه هيبعت في كذا فلان وينزل كتاب كل ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى دي أول مرتبة مراتب الشهادة ثم أعلم خلقه بأنه أرسل فينا رسولا والأدلة والبراهين شهد بإيه بالأدلة الموجودة في القرآن بالإعجاز الموجود في القرآن وشاهد بإيه كمان شاهد ب- بمن عنده علم الكتاب كما سيأتي في سورة الرعد طب ه- مين اللي عنده علم الكتاب السابقون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم يعرفون النبي أنه الصادق الأمين وأنه حق يخبرون أن أنبياءهم أخبروا به عليه الصلاة والسلام سنرى ده في سورة الرعد قول دي شهادة من الله وشهادة أخرى من الله سبحانه وتعالى العلماء علماء الإسلام شوف شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا والكتب تركها كتب متى كتبها وكل كلمة كأنها حجة وطلبة العلم والعلماء الكبار يرجعون إليه كلامه حجج لكنه ليس معصوما الله الكلام ده منين ويدخل على الآية يستخرج منها الكنوز كنوز والله تغيب عن كثير من المفسرين من إخوانه إنما هو عمال يطلع يطلع بيطلع منين هو ده حاجة بيقرأ منها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أهدي من شهادة الله سبحانه وتعالى أنه يخلق علماء بهذا النحو يبقى عالم وجواه الكتاب محفوظ شوف محفوظ قد ايه شوف القرآن فيه قد ايه ومحفوظ كله وانظر الى حفاظ القرآن لا والحاجة التانية لازم تجمع دي مع دي البينات واضحة جدا ويستنبط ويستدل العالم والذين الذين يستنبطونه منهم يبقى دي اسمها ده دليل على ان الكلام ده من عند الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات لأن من الذي بينه هو الذي قدر لهؤلاء أن يحفظوا القرآن وأن يفهموه وأن يفقهوه وأن يقولوا فيه كذا كذا كذا كذا وطل- يستخرجون منه الكتب والموضوعات بلا حدود وينزلون منه الشفاء من أي داء أصاب الأمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يبقى العلماء دول كون القرآن في صدورهم حافظينه فاهمينه ده دليل على أن الله هو الذي فعل ذلك م- من يقدر على هذا كتبوا الكلام ده امتى ابن القيم متى كتب ما كتبه هذا كل السلف السابقين كتبوا الكلام ده امتى ده الواحد كان عشان يعمل كتاب كأنها ولادة متعسرة انما ده كان ليك وكتاب ايه وكل كلمه ايه ونقعد نلف حواليه عشان نفهم في قيلوله كده قاعده كده بعد من الظهر العاده بدل ما ينام كتب كتاب مثلا التدمريه حاجه شيء رهيب وهكذا بل هو بي- آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وبعدين ود- سورة الجمعة شوف بقى لما تقرأ وتشوف ان فريق آخر هو من الأصحاب بس مش في زمانهم زيهم وعلى شاكلتهم وعلى نهجهم وعلى سيرتهم منهم البخاري وغيره وغيره وغيره دي شهادة من الله البخاري ده كان ايه دي شهادة من الله أن هذا الدين حق وأن هذا القرآن حق لأن ربنا سبحانه وتعالى بيشهد بيشهد بإيه نقول لك الشهادة آه طب خلاص هنعرف بس نعرف مين هو شاهد القرآن قال مشاهد القرآن قال فين الآية اهي اه نعرف القرآن كان ازاي كلام ربنا عشان نقول إن هو شاهد آه عندك الأدلة فيه يشهد ما أنزل الآيات اللي هي الدلالات والبراهين ده غير بقى الآيات آل عمران اللي هي شاهد الله أنه لا إله إلا هو إن الشهادة اللي فيها دي مش بس في القرآن يعني شهادة ربنا مش فقط مذكورة في القرآن لا دي شهادة ربنا دي موجودة كل شيء مخلوق يدل عليها آية يعني دلالة شهادة إرشاد كل المعاني متقاربة بل متلازمة آيات بينات فنرجع بقى الآية دي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهد أنه لا يستحق العبادة إلا هو شاهد يعني هو يعلم ذلك سبحانه وتعالى طيب وأعلم الناس لذلك وبين الناس ذلك طب خلاص خلصنا كده لا ما خلصناش امال ايه لابد من الحكم والقضاء يقول لك فين الكلمه دي اقول هنا شاهد وقالها معلومة بس ازاي ده انت كل انسان لابد له من اله يعبده فان لم يعبد الاله الحق عبد الهة الباطل شركاء متشاكسون يبقى لابد له ان يعبد فاذا شهد الله انه ما من اله يستحق العبادة الا هو دي معناها ايه والانسان لازم يعبد لو عبد ده او ده او ده نقول له دول ما يستحقوش مش الهه اللي يستحق مين هو الله وحده يبقى المستحق للعبادة واحد بس سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو يبقى شاهد يبقى حكم وقضى أن ما عبد من دونه إنما هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالشهادة دي معناها إيه يأمر وينهى برغم أنه بيشهد مش زي شاهد المحكمة بقى بيقول كلمتين ويمشي لا دي شهادة بيقول لك أي إله غير باطلة والإله الحق الوحيد هو سبحانه وتعالى وعز وجل طب دي معناها إيه ما أنت لازم تعبد لازم لك إله أقول لك خلاص كل إله باطلة هو إله واحد ده معناها ينهاك عن عبادة هذه الآلهة ويأمرك بعبادة الإله الواحد دي كلمة الشهادة واللي بيترتب على ذلك إيه اللي هيطيع هيثاب اللي مش هيطيع هيعاقب يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحكم ويقضي الحكم والقضاء بالتوحيد لأنه لا إله إلا هو دي شهادة طبعا إيه مذكورة في القرآن كثيرة جدا مش محتاجة يعني لكن احنا دلوقتي في هل لفظ شاهد يدل على كده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ماشي الا نوح الي انه لا اله الا انا فاعبدون ماشي لكن لفظ شاهد ده اه تدل اه كما قال السلف حكم وقضى اه طبعا ليه لان انت لازم تعبد مفيش حاجه اسمها انك ما تعبدش خلقت هكذا فلما تيجي تعبد بيقول لك اعبد الاله الحق والاله يعني المستحق فما فيش مستحق الا هو بس سبحانه وتعالى في الهه كتير مزعومه لكنها لا تستحق كلها باطله لما تقول مثلا تاتي لتستفتي مفتيا مفتيا لا يعرف شيئا في الفتوى وبجواره رجل يفتي ويعلم الفتوى فتقول لا لا هذا ليس مفتن وهذا هو المفتي معناها ايه تنهاه عن استفتاء هذا وتأمره باستفتاء هذا فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد شهد بأنه لا إله إلا هو دي معناها إيه معناها أنه هو حكم وقضى بذلك لأنه أمر ونهى وحكم وقضى والنتيجة بما يترتب على ذلك كل ده مضمن في شهادة الله سبحانه وتعالى مش شاهد في قضية ولا بين اتنين ولا في محكمة ويقول ش- مجرد معلومة وانتهى الأمر لا لا لا لا, لا. يبقى الشهادة هنا مضمنة إيه الأمر والنهي والحكم والقضاء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أيضا يشهدون وأولو العلم أيضا يشهدون مع الله ودي يعني إكرام عالي إكرام عالي للعلماء أن الله عز وجل يقرن شهادتهم بشهادته هو أي عالم بيتكلم في أسماء ربنا صفات ربنا في دين ربنا في بيان الحق في الشهادة لله بأن ما حدش يستحق العبادة إلا هو مفيش حد يستحق التأله إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل فده ربنا بيقرن شهادته معاه هو سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت شهادة العالم دي هي من شهادة الله زي ما قلنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بس يا شرف كبير قوي دي آية الشرف الكبير جدا للعلماء قائما بالقسط حال من شهده يعني الشهادة عدل مئة بالمئة فيهاش ظلم أبدا فيهاش غلطة ما فيهاش أي حايدة عن الحق شهادة عدل كامل قسط العدل عدل الإلهي العدل الرباني قائما بالقسط قائما بالعدل في هذه الشهادة والعدل إيه شهد دول مكذبين وده الرسول الحق المبين عليه الصلاة والسلام الرسول الحق المبين أدى ما عليه وأقام الحجة وتركها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك الله يبقى شاهد له بهذا وبس سكت لا اللي بيترتب عليها بقى من إيه من تأييده ونصره كما قلنا ومن إخزاء هؤلاء وخذلانهم وإهلاكهم ومحقهم هذه الشهادة ده اللي ترتب عليها امال إيه شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يبقى حال من شهد قسط العدل يعني الإلهي أو حال من هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط يبقى من هو شيخ الإسلام رجح دي والاثنين صح لكن دي بتدي إيه بتدي ان شهادة الملائكة فيها ان الله قائم بالقسط انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله احد صمد اهي دي قائم بالقسط يبقى لا اله الا هو قائم بالقسط زيادة للصفات وبراهين فهنا لما تقول ان قائم بالقسط حال من هو يبقى دخلت شهادة الملائكة والعلم في ايه في القيام بالقسط قيام بالقسط سبحانه وتعالى ان ربي على صراط مستقيم العدل الكامل في كل اقواله وفي كل افعاله صدق كامل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا صدق في كل خبر عدل في كل امر ونهي ان ربي على صراط مستقيم ان اكرم ان اهان ان اعطى ان منع ف كل تصرفات الله سبحانه وتعالى إن هدى إن أضل لكل ذلك قائم على الإيه العدل والفضل قائم بالقسط أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت مش بما كسبت غيرها لأنه شهيد عليها فيبقى هنا الشهادة دي في مضمنة إيه ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم لأن مثلا أنا بقرأ الآية أنا هقرأ الآية فوجدت أن الله يشهد كان علي أن أنا انتبه الله يشهد أنا مع الله أشهد معه فاكر الصحابي الذي شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عمل شهادته باثنين أو ده اللي- من غير أن يرى فهنا الشهادة ربنا اللي بيشهد كيف لا تشهد مع الله ممكن تعدي على الإنسان ويقراها ويعديها فلم يرضى الله ذلك للمؤمن القارئ للآية التالي للآية فإذا قال لا إله إلا هو كأن دي إيه شهادة من التالي اللي بيقرأ الآية العزيز الحكيم العزيز يعني عرفنا قلناها المرة اللي فاتت أظن يعني عز يعز بفتح العين يعني قوية وصلب آه، عز يعز بكسر العين يعني آه، امتنع فلا ينال لا أحد يستطيع أن ينال منه شيئا يعني منيع عز يعز بضم العين يعني غالب على أمره والحكيم ده من الحكم من الحكم والحكمة والعلم عزيز لا إله إلا هو العزيز الحكيم شوف الآية دي بتبين إيه شهادة الله سبحانه وتعالى مش مجرد يشهد بذلك لا ويأمر وينهى ان مفيش حد يستحق الا هو فلو رحت اللي ما بيستحقش وعبدته النار رحت اللي بيستحق واديته التأله والعبادة له الجنة كل ده مضمن فين في شهد مش الآية دي تكلم فيها العلماء و- وذكروا منها يعني أشياء وعلوم هائلة خصوصا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا طيب هل, هل كلمة شاهد يعني إذا أنا بتكلم في قضية لازم أقول أشهد لا مش لازم مش لازم يكون بقى أشهد مجرد إقرار مجرد إقرار الواحد بيشهد على نفسه يقول أشهد أني كذا يقول أنا عملت كذا من غير ما أقول أشهد ما شهدنا إلا بما علمنا هم قالوا لأبوهم نشهد إن احنا شفنا كذا لا بيقولوا يا أبانا حصل كذا كذا كذا وما شهدنا يعني الإعلام المحض إلا بما علمنا يبقى يعني مش لازم لفظ الايه الشهادة والحقيقة في هنا يعني أدلة كثيرة على على المسألة دي يعني مش لازم لفظ الايه الشهادة تكون أشهد لا مجرد خبر ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يعني عنده معلومة من الله في الدين كتمها لم يبينها لم يعلم بها الناس لم ينشرها وخصوصا ايه من اللي عندهم علم الكتاب القدامى اللي ما شاهدوش للنبي عليه الصلاه والسلام يبقى عندك شهاده من الله المعلومه دي من الله دي شهاده من الله سبحانه وتعالى المعلومه اللي عندك دي هي شهاده شهد بها الله لان معلومه انزلها الله سبحانه وتعالى شهاده يبقى هو كتم شهاده عنده من الله يعني معلومه عنده ثابته من الله سبحانه وتعالى ومن أخبر بأي شيء فقد شهد بهذا الشيء من غير ما يكون أشهد قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد بس لازم يقولوا أشهد يقولوا بس المعلومة وخلاص وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم هم ما قالوش نشهد أن الملائكة مش عارف إناث وإنما قالوا الملائكة إناث لما يقولوا نشهد يعني مش لازم اللفظ يعني طيب يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والشهادة على نفسه إقرار مجرد إقرار دي تسمى شهادة سماها الله إيه شهادة آآ آآ قالوا شهدنا على أنفسنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وده مجرد إقرار أن هم عملوا كذا كذا كذا كذا كذا ماعز قال الصحابة عنه فلما شهد ماعز على نفسه ماعز الملك الأسلمي بالزنا لما شهد على نفسه وقال أشهد أشهد أشهد بقول له عملت كذا عملت كذا عملت كذا خلاص على نفسي اربع مرات رجمه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولفظ ماعز كان اقرارا فقط ما كانش اشهد طيب واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به طب قول الزور والحديث في الصحيحين عدلت شهادة الزور الإشراك بالله قالها مرتين أو ثلاثة عليه الصلاة والسلام يبقى هو قول الزور بس هيقول كلام مزور عن الحق وعن الاستقامة مش هقول أشهد بكذا مجرد القول ده نوع صم سماه إيه شهادة يبقى الأي اللي بيخبر بأي معلومة فقد إيه فقد شهد به طيب ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر شهدوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس يقول شهد وكان كل ما الصحابي يتكلم يقول أشهد أن رسول الله قال قل سمعت قليل أم إذا ما كانش لفظ لازم نقول أشهد أشهد أشهد يبقى دي حاجة معروفة في الدين إن مش لازم عشان نقول الشهادة نقول أشهد أو لفظ إن أنا أقول شهدت بكذا يخبر بالمعلومة رأيت كذا حصل كذا كذا هو دي اسمها إيه شهادة معلومة عنده من الله من الكتب السابقة يعلم أنها معلومة من الله سبحانه وتعالى، هذه شهادة ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله طيب لما نيجي ل- ل- للتنوع بقى الآيات ولذكر الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى ناخد مثلا إيه وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا جت ثمان مرات في القرآن خدنا منها سياقين في سورة الفتح وفي سورة النساء تعالى كده وبرضه خ- آه، وفي سورة النساء خدنا منها سياق ثالث خلصناه اللي هو لكنه يشهده بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لأنه شهيد لا يغيب أبدا عن أي شيء في أي شيء الله شاهد يراه شاهد عليه ومشاهده لا يتنحى عن بصره ولا يغيب عن بصره ولا عن حضوره مثقال ذرة من زمن في أي حال يبقى يكفي به شهيد وشهيد إيه بما يترتب على ذي الشهادة يكفي به سبحانه وتعالى عز وجل مثلا ايه في سورة يونس فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ده يوم القيامة يقول هذا الكلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب دي في سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا لأنه يقول الذين كفروا لست مرسلا الكفار بيقولوا أنت مش رسول هم يقولوا أنت مش رسول بينكر رسالة آه الحل إيه بقى ها إن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم آه بيني وبينكم خلي بالك كلمة بيني وبينكم دي يعني مش بقول شاهد له أو عليه أو شاهد لك أو عليك لا لا لا بيني وبينكم دي معناها خلي بالك هو هم هيقولوا ان احنا ما قلنا ما كذبناش هيقولوا ان محمد ما جابنا ما جابلناش رساله هو هيقول ما انا ما قلت لهمش مفيش حد ينكر هذا لسه امال ايه يبقى الشهاده دي ليه عشان كده شيخ الاسلام قال لك يبقى كده مضمنه الحكم اشبه بطريقه القران والله اعلم هكذا شيء قال شيخ الاسلام بيني بينكم دي يعني الشهاده مش معلومه مجرده بتقال لا وما يترتب عليه بيني وبينكم فهنا في سوره الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومش بس شهادة الله ومن عنده علم الكتاب مين اللي عنده علم الكتاب العلماء من أهل الكتاب السابقون منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ده عنده شهادة من الله يقول يشهد بإيه بحاجتين بأن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الإسلام العام اللي هو الدين الواحد بتاع الرسل كلهم أن هذه أمتكم أمة واحدة على دين واحد لكل الرسل الإسلام العام يقول هو الذي جاء به هو الذي جاء به عيسى هو الذي جاء به موسى هو الذي جاء به يونس هو الذي جاء به لوط هو الذي جاء به آه، نوح هو الذي جاء به صالح كل الرسل فمن أهل الكتاب اللي عايشين يقول لك آه هو الكلام اللي بيقوله ده يخرج من مشكاة واحدة كله كله دين واحد ده أول شهادة تاني شهادة يقول لك صفته موجودة في الكتب عندنا هو ده وصفه جاء الحبراني من الشام ولما وصل إلى المدينة قالوا هي قالوا هذه أشبه بمدينة رسول آخر الزمان اللي موجود عندهم في الكتب فلما رأوه عليه الصلاة والسلام قالوا هذا هو هذا هو رسول الله بدون ما يسألوا بدون ما يعرفوا الش- الوصف ده الشكل ده موجود عندنا شوف الشهادة ومن عنده علم الكتاب يشهدوا ان هو الدين الذي جاء به هو اللي جه مش كده واحد الأنبياء السابقين وأن وصفه عندهم في كتابهم موجود في الكتاب فهنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بيني وبينكم مش هنقول بس ده شهيد ده رسول و... و- وانتوا كذابين لا لا بس كده مجرد معلومة لا وما يترتب على ذلك من عذابهم وإهلاكهم ومن تأييده ونصره وتمكين دينه وإظهار دينه على الدين كله وفي الآخرة بقى الجنة والنار قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم مش شهيد لي يشهد لي أو شهيد عليكم لا ده بيني وبينكم عشان الحكم والقضاء يبقى الشهيد بيضمن المعنى ده انتبه له أنه إيه خطير جدا ومهم جدا دي في سورة الرعد أيضا في سورة الإسراء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا هم طلبوا ملائكة تنزل وال... و- والآيات بقى ال... الآيات بقى الاقتراح بيقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم هات لنا بقى كذا لبن العصفور هات لنا الآيات سورة الإسراء اعمل لنا كذا كذا كذا كذا انتوا مش مكتفيين باللي بتاع ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا دي في في الايه في العنكبوت وليه كفايه شهادته شهادته يعني يعلم ما في السماوات والارض في سوره العنكبوت هنا شوف السياق ده باين فيه ايه كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض يعني يعلم كل شيء مفيش حاجه تغيب عنه ابدا يبقى شهادته كفايه ده غير التضمين ان بيني وبينكم يتضمن الايه الحكم والقضاء فهنا في سوره ال- الاسراء بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا شوف حتى خبير بصير هنا يبقى خبير بصير هنا إيه أكدت طب ما هو قال شهيدا هو الشهيد ده هذا وصفه إنما الشهيد هنا مضمن الحكم والإيه والقضاء إنها المعرفة والذي كان إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وشفنا برضه سورة العنكبوت وانتهينا من سورة العنكبوت و- وخدنا برضه المرة اللي فاتت سورة الأحقاف أم يقولون افترقوا- إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كفى بي شهيدا بيني وبينكم مش بس المعلومة والعلم ويشهد أني على الحق وأنكم على الباطل وأني قد بينت وأنكم قد أعرضتم و و وأتعبتموني وآذيتموني ولم تسمعوا و- لا هو بس كده وما ترتب عليه من السنة الربانية في الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة والنعيم المقيم للأنبياء والصالحين امال إيه واخد بالك يبقى هنا كفى بالله شهيدا يعني أضاف خصوصا بيني وبينكم فاضل بس فيها سياق واحد وده مهم قوي قوي يعني مهم جدا الحقيقة احنا اقتربنا من النهاية لكن ال- ال- ال- الموضوع مهم جدا فيما يتعلق بآية سورة الأنعام قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة طبعا في قراءة قراء يقول- قل الله ويقف ماشي صح ثابت ثابت والثانية ايه قل الله شهيد بيني وبينكم آه. شيخ الإسلام رجح الوقف الثاني وده له طبعا ايه أدلته والآية دي فيها كلام كثير إن شاء الله نوضحه بإذن الله في ال- الحلقة المقبلة إن شاء الله وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يوفق كل إخواننا في الدفاع عن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله وأن يخزي هذا الذي يرفع عليه القضية يعني ماذا يريد برفع القضية لرجل من علماء الحديث ماذا يريد يعني يريد يضعوه يعني في ال- في ال- القفص والتخشيبة ومع الم... ماذا يريد بهذا بقى هو يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام اقول لك صوفي هذا حب النبي طب واحد يحمل الحديث من علماء حديث النبي عليه الصلاه والسلام ده يكون النتيجه يكون تصرف بالشكل ده اعوذ بالله اعوذ بالله تعالى من الخذلان فنسال الله عز وجل ان يوفق اخواننا في سوريا كما وفقهم في ليبيا اسال الله تعالى ان ينصرهم على هذا الطاغوت المجرم الذي يقتل المسلمين تقتيلا كل يوم هذا الباطني الحاقد وأيضا أن يخلص بلاد اليمن من طاغوتهم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون